السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ننتقل إلى هذه مع تابعي جليل حقيقي قصته مفعمة بمواقف في غاية الروعة والنقاء والجمال لقائنا للادي مع عامر ابن عبد الله التميمي قال عنه الإمام ابن الجوزي أدرك الصدر الأول وروى عن عمر كان في قمة الزهد قال عنه علقمة بن مرثد انتهى الزهد إلى ثمانية في مقدمتهم عامر ابن عبد الله التميمي وقال عنه كعب, كعب الأحبار هذا راهب هذه الأمة كان قمة في العبادة وكان من القراء الذين يقرؤون الناس القرآن كان له مواقف جميلة جدا جدا كان عنده يعني يعني كم كان قمة في التوكل على الله سبحانه وتعالى عنده ثقة عجيبة جدا في الله سبحانه وتعالى درجة هذكر لكم موقف عجيب قوي كان اليوم اللي بياخد فيه العطاء من بيت مال المسلمين كان ياخد العطاء العطاء مثلا لو افترضنا ان هو مثلا 100 دينار كان يمشي يوزع ال 100 دينار على الناس من الكيس كده لحد ما يوصل البيت فلما يوصل البيت يشيل الكيس دوت تحت الوسادة بتاعته تحت المخدة فلما ينام شوية ويقوم يلاقي ال 100 دينار موجودين في نفس الكيس فليه ابن أخت قال له يا خال يعني انت بتعمل كذا وكذا وكذا انا لازم اعمل زيك يعني انت بتنفق ال 100 دينار من بيت مال المسلمين على الناس وتاخد اجرهم تروح البيت تلاقيهم كمان في الكيس ده حاجه جميله قوي ما شاء الله فحب يعمل زيه خد العطاء برضه زيه كده مثلا 100 دينار وفضل يوزع يمين وشمال يمين وشمال لحد ما راح البيت حط الكيس تحت المخده ونام شويه فقام لقى الكيس برضه فاضي فاستغرب فقال له يا خال كيف حدث هذا؟ قال لاني افعل ذلك يقينا فيما عند الله وانت تفعل ذلك تجربه والله لا يجرب. هي دي المساله ان يكون عندك يقين وثقة في ربنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى في يوم من الأيام تعالوا نبدأ بقى قصته بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عزم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسم حدود مدينة البصرة كانت مدينة جديدة مدينة بكر زي ما بيقولوا عشان كان عايز يعمل منها حاجتين حاجة الأولانية عايز يعملها معسكر لجيوش المسلمين اللي بتغزو في بلاد فارس يعني صعب جدا جدا يا جماعة يطلعوا من المدينة على بلاد فارس وبعدين لما يعوزوا مدد يرجعوا تاني ياخدوا من المدينة فقال لأ لازم يكون في مدينة قريبة من هناك نعملها احنا ونخططها ونظبطها ونبنيها ويبقى المدينة دي قاعدة عسكرية وده اللي بيتعمل في العصر الحديث بدل ما تيجي من بلد بعيدة جدا وبتحارب بلد بعيدة قوي بتبقى عامل قاعدة عسكرية في مكان قريب من البلد دي بحيث لما تعوز امدادات للجيش بتاعك يبقى الامدادات موجودة من على بعد كيلومترات بدل ما تروح آلاف الكيلومترات وتبقى المسافة بعيدة فده اللي عمل عمر بن الخطاب راح مخطط أمرهم أنهم يخططوا مدينة البصرة ويعملوها قاعدة عسكرية للمجاهدين الذين يغزون في بلاد فارس والحاجة التانية علشان تبقى قاعدة للدعوة إلى الله ولتثقيف المسلمين الذين يسلمون من بلاد فارس لأن في ناس هيقتلوا في أثناء الجهاد وفي ناس هيسلموا من الكفار من بلاد فارس فلما يسلم بدل ما لسه هيرجع المدينة لا يثقف دينيا في بلاد البصرة وبعد كده لو حب يروح المدينة يروح فكان يعني هدف جميل جدا يبقى قاعدة عسكرية ومكان للدعوة إلى الله شفت قد ايه المسلم المسلم أينما وقع نفع عمرهم ما ينسوا الدعوة إلى الله حتى في عز الجهاد في سبيل الله كنتم خير أمة أخرجت للناس لما ربعي بن عامر سأله رستم قائد جيوش الفرس من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام بدأ عمر بن الخطاب يؤمر المسلمين اللي يقدر يروح مدينة البصرة عشان يعمرها يروح فبدأت جموع المسلمين تنساب إلى مدينة البصرة من نجد ومن الحجاز ومن اليمن وكان من ضمن الناس اللي راحوا من نجد عشان يوصلوا لمدينة البصرة كان شاب من بني تميم اللي هو عامر ابن عبد الله التميمي كان شاب موفور الشباب وضيء الوجه نقي القلب وكان زاهد في الدنيا وعلى فكرة مدينة البصرة كانت مدينة غنية جدا وفيها أموال كتيرة جدا لأن هي كانت بتعتمد على الغنائم بسبب الغنائم اللي كانت بتيجي من الحروب دي كلها ولكن عامر بن عبد الله التميمي كان لا يريد أي شيء من الدنيا كان إنسان زاهد في الدنيا لو جاءت الدنيا كلها تحت قدميه لسرحها سراحا جميلا كان والي البصرة في الوقت ده مين يا جماعة لو تفتكروا أبو موسى الأشعري فاكرين أبو موسى الأشعري اللي النبي عدى عليه في مرة بالليل كده وسمع صوته وقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود يعني صوتك جميل زي صوت سيدنا داوود عليه السلام اللي كان لما يسبح كانت الجبال تسبح معاه والطيور تسبح معاه وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير يا سلام فسيدنا أبو موسى الأشعري كان صوته جميل جدا وكان قمة في الروعة كان هو واري البصرة وكان هو إمام المسلمين وكان هو اللي بيصلي بيهم وهو اللي بيعلمهم وهو اللي بيحفظهم قرآن وكان يعني عامر بن عبد الله التميمي لما شاف أبو موسى الأشعري فرح جدا وكان ملازما له اتعلم على ايده القرآن وتعلم على ايده السنة وتعلم على ايده الرفق والرحمة والجمال والحنية تعلم على ايده حاجات كتيرة جدا جدا وبعد ما نال قسط وافر جدا من العلم راح مقسم حياته ثلاث أقسام القسم الأولاني يقعد مع الناس عشان يحفظهم القرآن والجزء الثاني في الخلوات بقى في العبادة يقوم ويصلي ويخشع ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى والجزء الثالث في ساحات الجهاد فارسا مجاهدا في سبيل الله ولذلك سموه عابد البصرة وزاهد البصرة رحمه الله رحمة واسعة كان ليه قصة جميلة قوي ان احد الابناء احد ابناء البصره واحد من شباب البصره بيقول في يوم من الايام سافرت معاه في قافله كان فيها عامر ابن عبد الله التميمي بيقول فلما وصلنا كلنا بقى من شده التعب الناس كلها نامت الا عامر ابن عبد الله التميمي عمل ايه راح داخل ومتوغل في الغابة لحد ما وصل لمكان كده يعني بعيد وراح واخد الفرس بتاعه وربطه في شجرة ومطول له الحبل وحط له الأكل عشان ياخد راحته تمام وراح داخل هو وصف قدميه بين يدي الله وبدأ يصلي ويطول في الصلاة وفي القيام والركوع والسجود ويبكي من خشية الله حتى ان الشاب قال ما اجملها من صلاه عمري ما شفت حد بيصلي صلاه جميله بالمنظر ده وقف مستمتع بيه وهو بيصلي فبيقول فلما انتهى من الصلاه بتاعته ابتدى بقى يقف ويدعي دعا بادعيه جميله قوي قوي طويله شويه مش هقولها لكم لانها طويله لكن ادعيه جميله جدا جدا لكن كان من ضمن دعائه انه قال ايه وقبل ما اذكر دعائه الشاب ده بيقول كنت بقوم وانام واقوم وانام ولسه برضه عامر بن عبد الله التميمي لسه ما خلصش الصلاه بتاعته وبعدين راح دعا دعاء جميل قوي قال ايه هقرا لكم الورقه بيقول اللهم قد اصبح الصبح وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك وان لكل منهم حاجه وان حاجه عامر ان تغفر له اللهم فقد حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين اللهم إني سألتك ثلاثا طلبت منك يا ربي ثلاث حاجات فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدا فاللهم أعطي فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب وأريد وبعدين قام من المكان بتاعه فراحت عينه وقعت على الشاب البصر ده فزعل جدا قال لعلك كنت تراقبني في هذه الليلة قال أجل عايز أقول له إيه أنت أكيد شفتني وشفت بقى صلاتي وعبادتي لله قال له آه طبعا ده أنا قاعد مراقبك من بالليل خالص يعني من أول ما وصلنا فزعل قوي قوي فقال له استر عليا سترك الله في الدنيا والآخرة الواحد طبعا بيسك دماغه كده وقال سبحان الله إذا كان ده واحد بيطيع ربنا لمجرد ان واحد شافه وهو بيطيع ربنا هو زعلان وبيقول له استر عليا ستر الله عليك في الدنيا والآخرة كأنه عامل معصية كأنه عامل جريمة وخايف منها وخايف ان الراجل ده يفشي سره لا ده بيقول له استر عليا ستر الله عليك في الدنيا والآخرة فالتاني قال له ايه بقى اللي هو الغلام بتاع البصر ده قال له بص يا إما تقول لي إيه هم الثلاث حاجات اللي أنت طلبتهم من الله سبحانه وتعالى فاداك اتنين ومنعك واحدة يا إما هروح أقول لكل الناس أنت كنت بتصلي إزاي وتعمل قالوا لا لا سأخبرك ولكن خد بالك بقى أسألك بالله أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا قال لك علي عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا طول ما أنت عايش وحي ترزق أنا مش هقول للناس العبادة اللي أنا شفتها منك لله سبحانه وتعالى وأنت بتعبد ربنا وبتصلي وتسجد وتخشع لكن لما تموت هقول للناس عشان الناس تقلدك ويبقى كله في ميزان حسناتك فقال له خلاص قال له ايه هما بقى الثلاث حاجات اللي انت طلبتهم قال له يا اخي ما كانش فيه اي شيء في الدنيا دي انا بخاف منه على قلبي وعلى حياتي وعلى ديني اكتر من فتنة النساء فسألت الله عز وجل ان يصرف عني فتنة النساء فتنة النساء فصرف عني فتنة النساء حتى أني لا أفرق بين المرأة وبين جذع النخلة يعني أنا ما بتأثرش بأي امرأة أبدا لو عدت قدام امرأة أو شفت جذع نخلة ما فرقش بين الاثنين قال له والثانية قال له إني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره قال فوالله لا أخشى أحدا في الأرض ولا في السماء إلا الله أي شيء في الدنيا ما بخافش منه قال له الثالثة قال له سألت الله عز وجل أن يذهب عني النوم حتى أعبده ليلا ونهارا فمنعني ذلك شوف رحمة ربنا لما طلب منه أن يصرف عنه فتنة النساء صرفها ولما طلب عن منه أن يصرف عنه الخوف من أي حد إلا منه سبحانه وتعالى برضه اداله اللي هو عايزه لكن لما طلب شيء يصادم الفطرة اللي هو النوم لازم أنام عشان أرتاح عشان أقوم أصلي وأعبد ربنا فلما طلب منه أن هو ما يخلوش ينام خالص منع منه الثالثة ديت إن ما ينفعش إن لبدنك عليك حقا وزي ما ربنا ليه حق سبحانه وتعالى والأهل لهم حق وصحتك برضو بدنك ليه حق عليك وهكذا فقال له هذا الرجل البصري يعني لما بيقول له ده أنا سألت ربنا أن يذهب عني النوم فما رضيش يديني ديت فقال رفقا بنفسك يا أخي أنت عايز تطلب من ربنا أن يخليك ما تنامش عشان تعرف تعبده ليل ونهار 24 ساعة بدا رفقا بنفسك فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع وإن النار تتقى بأقل مما تعاني فقال والله يا أخي إني أخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى ذلك سبيلا فإن نجوت فبرحمة الله وإن دخلت النار فبتقصيري الراجل ده ما كانش فقط فارس من فرسان النهار أو راهب من رهبان الليل لا ده كان فعلا كان في قمة في كل حاجة كان يحب الجهاد في سبيل الله وكان يبذل روحه ونفسه وحياته كلها ابتغاء مرضات الله عمره ما سمع منادي الجهاد وهو موجود في البصرة وهي قريبة جدا من الفتوحات اللي كانت في بلاد فارس عمره ما سمع منادي الجهاد ينادي إلى الجهاد في أي مكان إلا كان من أول الذين يتقدمون الصف للجهاد في للجهاد في سبيل الله وكان ليه موقف حلو كده وكان ليه حاجة كده عجيبة جدا بيعملها لما يخرج يجاهد في سبيل الله يبص طبعا هم بيخرجوا مجموعة يعني مجموعات زي زي الكتائب أو فصائل فيروح مختار فصيلة يمشي كده يبص عليهم كلهم لحد ما إيه يعني يستملح كده بعض الشباب ويروح مقرب منهم يقول لهم أخرج معاكم ونكون مع بعض صحبة في الجهاد في سبيل الله ولكن ليا ثلاث شروط إيه هم الشروط؟ حضرتك متخيل هيقول إيه؟ هل متخيل حضرتك وهو طالع يجاهد في سبيل الله وبيشترط على الشباب دول تخدموني عشان انا انسان عابد وزاهد ولازم اتفرغ للعباده وللزهد وللطاعه فالله يبارك فيكم تخدموني ابدا قال لهم الشروط عليكم ثلاث عشان اكون في صحبتكم اول حاجه ان اكون لكم خادما فلا ينازعني في الخدمه احد يا سلام تخيل حضرتك كده وانت خارج صحبه مع مجموعه من الشباب واحد جاي لكم يقول لكم انا هخرج معاكم يا جماعه بس ليه ثلاث شروط اول حاجه ابقى الخدام بتاعكم انا اللي اخدمكم وانال شرف خدمتكم هو نفسه يخدم ناس رايحه تجاهد في سبيل الله عشان يبقى في ميزان حسناته والحاجه الثانيه قال لهم ان اكون لكم مؤذنا ومحدش ينازعني انا اللي اذن لكم في الخمس صلوات والحاجه الثالثه ان انفق عليكم قدر استطاعتي تسيبوني أصرف عليكم لحد ما فلوسي كلها تخلص وبعد كده اللي عايز يصرف يصرف بس سيبوني أنا اللي ابدا بالايه ان انا اصرف عليكم قد ايه كانت نماذج بجد مشرفه حاجه عجيبه قوي تلاقي الراجل منهم في- في- تابعين يعني رحمهم الله رحمه واسعه مش بس بيصلي قيام ليل وخلاص وملوش اي نصيب من العبادات التانية لا ما شاء الله في القيام تلاقيه في الصيام تلاقيه في الذكر تلاقيه في العبادة تلاقيه في في- ما شاء الله في في ال- في الجهاد تلاقيه في فعل الخير في حب الناس في آه، إكرام اليتامى في في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر كانوا ما شاء الله عبادات متكاملة تلاقيها في كل واحد فيهم لأن اتعلموا الكلام ده كله على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام والحقيقة كان هو كان زي ما قلت لك ليه صولات وجولات في الجهاد في سبيل الله لكن في يوم من الأيام حصل موقف الموقف ده كان أعجب موقف حصل في حياة عامر ابن عبد الله التميمي سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية وانتم عارفين معركة القادسية كانت معركة فاصلة بين المسلمين وبين الفرس وكان في المعركة دي كان موقف جميل كده أسوقه كده على جانب على هامش السيرة إن سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتتبع الفرس هم كان عندهم سفن كبيرة جدا وعملاقة فلما أراد أن يتتبعهم فاللي حصل إن هم خدوا السفن وعدوا الناحية التانية من نهر دجلة وكان سعد معذور كان ممكن يرجع ويقول انا ما عنديش سفن هعمل ايه طيب وهم عدوا الناحيه الثانيه لكن اذا بسعد بن ابي وقاص يخاطب كل الجنود قال لهم اني قد عزمت على امر قالوا على اي شيء عزمت عزم الله لك على الرشد قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيول يا سبحانك يا رب بالخيول طب ازاي فقال عزمت على ان اعبر النهر بالخيول فقالوا ونحن معك ان شاء الله طبعا لو كان في الزمن ده كان طب مع الف سلامه سيدنا سعد بالله عليك ما تنساش بقى المس دي كله مسجات وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك لكن مشوا معاه قالوا خلاص ونحن معك ان شاء الله ونزلوا كلهم بالخيول في نهر دجلة وغمض عينيك وتخيل معايا المشهد ده حبيبي في الله عشر تلاف موحد كلهم بخيولهم في نهر دجلة وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر فلما رآهم يزدجرد اللي هو آخر ملوك الفرس قال والله ما تقاتلون إلا- ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فكان ذلك سببا في انهيار الروح المعنوية عند الفرس وكان سبب هزيمتهم على يد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى المهم في معركة القادسية غنم المسلمون غنائم كثيرة جدا جدا جدا وبدأوا بقى خدوا طبعا كل الغنائم وكل الأموال اللي موجودة في يعني كنوز كسرى وفي القصر بتاعه ولقوا مجوهرات لا تعد ولا تحصى فسيدنا سعد بن أبي وقاص أمر عمرو بن مقرن أنه هو يجمع الغنائم ويحصيها يعدها ويبعت خمس الغنائم ديت لبيت مال المسلمين والأربع تخماس هتتوزع على المجاهدين اللي فتحوا بلاد القادسية وانتصروا آه، في معركة القادسية وهم واقفين بيعدوا وعمالين بيظبطوا بقى الغنائم قد ايه فجأة لقوا منظر عجيب جدا ايه المنظر يا جماعة لقوا واحد جاي من بعيد أشعف أغبر وشه مليان تراب وشعره مليان تراب واسمه مطرب و- ويعني متبهدل وواضح ان جاي من بعيد جدا وشايل سله كبيره جدا جدا مليانه مجوهرات وجواهر من اندر واغلى انواع الجواهر في الدنيا كلها فسالوه من انت فسكت طب أين وجدت هذا الكنز؟ قال أخذته من مكان كذا وكذا وأنا بجاهد معكم وجدت الف- الكنز ده في المكان الفلاني فجئتكم به فواحد منهم بيسأله سؤال عجيب قوي بيقول له سألتك بالله هل أخذت منه شيئا؟ فقال سبحان الله والله لولا الله ما أتيتكم به ولولا أني أعلم أن فيه حق للمسلمين ولبيت مال المسلمين ما أخذته من مكاني فوالله لهذا الكنز وأضعافه ألف مرة لا يساوي عندي جناح بعوضة فاستغربوا بيقول لهم والله لولا ربنا ما كنتش جبت لكم الكنز ده ما كنت خدته من بره بره ومشيت ما حدش كان شايفه أصلا ده كان موجود في مكان اصلا سري في قصر في, في قصر كسرى ومحدش يعرف المكان ده اصلا هو شافه واطلع عليه وجاب ال- ال- الصندوق ده اللي مليان كنوز من اغلى وأ- وأ- واحسن انواع الجواهر والدر والياقوت في الدنيا قال لهم لولا الله ما اتيتكم به فقالوا من انت يرحمك الله فقال لهم ايه قال لهم والله لا اخبركم باسمي حتى لا تمدحوني انا مش عايز اسمي يذكر ابدا يعني ابسط ما في الامور كان ممكن يعمل حاجه من الاثنين يا اما ياخد ال- ال- الجواهر دي كلها لنفسه يا اما ياخد جزء منها لنفسه يا اما على الاقل لما يوصلها للمسلمين بالامانه العاليه ديت اللي هم على فكره يا ريت تكتبوا بس على حجر الاساس بتاع ال- المدينه هنا ان شاء الله ان اللي اكتشف المجوهرات ديت فلان الفلاني وعايز كده يعني حته رخامه كده وكتب عليها الكلام ده قال لهم لا أذكر لكم اسمي حتى لا تمدحوني فسعد بن أبي وقاص عايز يعرف مين الراجل ده الراجل ده محتاجين نعرف مين هو لأن فعلا شخصية نادرة فراح بعت واحد وراه فضل ماشي وراه لحد ما وصل البصرة فلما دخلوا البصرة سأل الناس هناك ولقاهم بيحيوه وبيسلموا عليه وبياخدوه بالأحضان قال لهم من هذا الرجل قالوا ألا تعلم من هذا إنه زاهد البصرة عامر بن عبد الله التميمي فعاد الرجل وأخبر سعد بن أبي وقاص باسم عامر بن عبد الله التميمي كان ليه موقف تاني عجيب قوي يا جماعة بجد من أغرب المواقف اللي اللي ممكن تقروا عنها في حياتكم كلها في يوم من الأيام لقى أحد أعوان الشرطة أحد أعوان قائد الشرطة ماسك رجل من أهل الذمة رجل نصراني من أهل الذمة ماسكه ومش عايز يسيبه والراجل عمال يصرخ وبعدين عمال يعني بيقول أجيروني أيها المسلمون وأجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين أجيروني أجاركم الله فعامر بن عبد الله التميمي صعب عليه منظر الراجل ده هو رجل من أهل الذمة لكن النبي أمرنا أن نحسن إلى أهل الذمة دول ناس أهل ذمة ناس ناس ليهم عهد ولهم ميثاق فراح قال له هل دفعت الجزية؟ قال له أجل دفعت الجزية فراح سائل الراجل اللي من أعمال الشرطة قال له طب طالما هو دفع الجزية أنت ماسكه ليه؟ قال له ماسكه عشان يجي ينظف في الحديقة بتاعة رئيس الشرطة خد بالك فراح عامر سائل الراجل الذمي ده اللي هو من أهل الذمة قال له أيطيب لك ذلك؟ يعني انت ما دمت دفعت الجزيه انت ما فيش حد يقدر يلزمك باي حاجه انت تحب تروح تنظف الحديقه بتاعه رئيس الشرطه قال له لا قال له ليه قال له انا راجل ضعيف وتنظيف الحديقه عملتها قبل كده هدت قوتي فما قدرتش اروح اسعى على قوت اولادي فبالله عليك خليه يسيبني فعامر بن عبد الله التميمي قال بتاع الشرطه دوت قال له اتركه رحمك الله قال له مالكش دعوه مش هسيبه فراح واخد الطوب بتاعه وألقاه على الذمي وقال والله لا تخفر ذمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي أرزق مش ممكن هسيبه واجتمع الناس وأعانوا عامر بن عبد الله التميمي في أنه يخلص هذا الرجل الذمي من أعوان الشرطة فلما شافوا كده راحوا شكوه لرئيس الشرطة فراح اتهموا بثلاث تهم زورا وظلما وعدوانا قال لهم عامر بن عبد الله التميمي ده رجل بيعتذر النساء ومش عايز يتجوز وبيحرم التزويج من النساء والحاجة الثانية ما بياكلش اللحوم والحاجة الثالثة بيتعالى عن ان هو يأتي إلى مجالس الولاة وصل الأمر لأمير المؤمنين عثمان بن عفان فراح أمر الخليفة اللي هو الوالي بتاعه آه، أمر أمر الوالي بتاعه على البصر ان هو يدعو عامر بن عبد الله التميمي ويسأله والفعل سأله أنت ليه مش بتتجوز النساء؟ قال له أبدا أنا لا أحرمه لكن أنا أدرى بحالي أنا أعلم إذا كنت هنشغل ب- بزوجة أو أولاد أو غير ذلك هيشغلني ده عن عبادة ربي فلم أتزوج ودي أمر خاص بي أنا لا أحرم الزواج وطبعا ده خلاف سنة النبي لأن النبي قال ف- وأتزوج النساء فمن وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني طب ما بتاكلش اللحوم ليه؟ قال له باكل اللحمة لما أشتهيها ولما ما كنتش بشتهيها مش عايز أكلها قال له طب وليه ما بتدخلش على الأبواب السلاطين والأمراء إلى غير ذلك قال له إن على, أبو... إن على أبوابهم كثيرا من طلاب الدنيا فأنا لا أريد شيئا من الدنيا ولو احتجت شيئا لدخلت لكني لا أريد شيئا من الدنيا فلما وصل التقرير دوت لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لأن ما فيش أي فيها أي حاجة خالص فيها نبذ للطاعة أو خروج على الحاكم أو غير ذلك فلا الأمر بسيط جدا لكن المشكلة إن, إن, إن الموضوع كان كبر شوية وناس كتيرة جدا بتحب عمرو بن عبد الله التميمي وفي المقابل في ناس أعداء للناس المؤمنين العباد الزهاد فبدأ يثيروا الكلام عليه فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لقى عشان يعني يطفئ نار الفتنة ديت قال لهم خلاص هو راجل ما فيش أي حاجة عنده ولا في أي مشكلة وهو عايش في البصرة خلوه يروح يعيش في بلاد الشام وراح كاتب إلى معاوية بن أبي سفيان وكان هو واليه على بلاد الشام وأمره قال له يا معاوية إذا جاءك عامر بن عبد الله التميمي فأحسن استقباله وأكرمه وأحسن إليه وبالفعل عامر بن عبد الله التميمي خرج من البصرة وهو حزين جدا وخرج حبايبه وإخوانه وأحبابه وتلاميذه عشان يودعوه وهو خارج لحد ما وصلوا لمكان اسمه المربد مكان في البصرة ولما وصلوا للمكان دوت وخلاص بيودع كل حبايبه وطالع على بلاد الشام رفع ايديه للسماء وقال إني داع فأمنوا على دعائي فقالوا أكيد هيعمل إيه يعني لو واحد مكانه يعني طردوه من البلد وظلما وعدوانا وافتروا عليه عشان كان بيدافع عن واحد ذمي كان يقول إيه ربنا ينتقم من اللي عمل فيا كده وبهدلني وشحططني تخيلوا قال إيه قال اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من بلدي وفرق بيني وبين إخواني فأكثر ماله وأصح جسمه وأطل عمره قولوا آمين قالوا آمين عمرك شفت حد بالأخلاق ديت واحد كان سبب طردك من بلدك فبدل ما تدعي عليه بتدعيله دعاله وهي دي أخلاق المؤمنين عمره ما دعا على حد بل دعاله تخيلوا وقضى بقية حياته في بلاد الشام وفعلا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه استقبله أحسن استقبال وعمله أحسن معاملة وعاش هناك عامر بن عبد الله التميمي واختار بيت المقدس مكان للإقامة بتاعته ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي فقالوا ما يبكيك يا عامر وقد كنت وكنت وقعدوا يثنوا عليه بقى في زهده وجهاده وعبادته لله وتعليمه للناس و فقال والله ما أبكي جزعا على الدنيا ولا جزعا من الموت ولكن أبكي لطول السفر وقلة الزاد ولقد أمسيت بين صعود وهبوط ولا أدري أيهبط بي إلى الجنة أم إلى النار فلا أدري إلى أيهم أصير ثم لفظ أنفاسه ولسانه رطب بذكر الله وهناك في أولى القبلتين بيت المقدس وثالث الحرمين ومصر رسول الله كان قبر عامر ابن عبد الله التميمي وما زالت الصفحة مفتوحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته